بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين هناخد حكايه من العهد القديم فيها ناس شافت ربنا بشكل صريح وواضح وناس طيبين جدا وبسطاء جدا لا هم كهنه ولا هم انبياء ولا هم حتى خدام وده يدينا رجاء ان احنا ممكن نشوف ربنا في قصه بتاعت واحد اسمه منوح مش نوح واحد اسمه منوح قضاة 13 سفر القضاة 13 قبل ما احكي الحكاية سفر القضاة يعتقد كتبه صمويل النبي لأنه آخر القضاة بيحكي لنا حكايات حوالي 350 سنة ما بين يشوع يشوع ده تلميذ موسى عشان تفكركم بالتاريخ موسى تقريبا 1500 سنة قبل المسيح موسى مات استلم يشوع دخل الشعب كنعان وسكنهم كنعان فيشوع هو اللي سكن اليهود في كنعان في فلسطين وزعهم ال 12 سبط ويشوع كمان مات بعد يشوع من حوالي 1400 وكسر لغاية 1100 الفترة دي بيسموها فترة القضاة حوالي 350 سنة جه حوالي 12 قاضي وقضاة يعني قادة مش قضاة يعني judges يعني لا مقصود بيها leaders بس كان ياخد لأن مفيش مملكة لسه فما يتقالش ملك المملكة دي جت بعد كده ملك شاول الملك داود الملك دول المرحلة اللي بعد كده ففي المرحلة دي ال leaders يسموهم قضاة أو قاضي زي شمشون زي جدعون زي يفتاح زي الأسماء دي الفترة دي هي بتاعة القضاة الناس كلها عبارة عن فلاحين ورعاة اليهود كلهم في الوقت ده بيشتغلوا في الأرض في الفلاحة والرعي في طول الفترة دي وبعدين حواليهم شعوب اسمهم الفلسطينيين والمؤابيين والأموريين وال... كل دي شعوب وثنية لما يبطلوا يصلوا ويبتدوا يتأثروا بالشعوب ويمشوا معاهم الشعوب تهيج عليهم وتذلهم يصرخوا لربنا يبعت لهم قاضي القاضي ده ينصرهم ويخلصهم تهدى الدنيا كم سنة وبعدين يرجعوا يناموا في الخط تاني يقوم يجي شعب تاني يذلهم وهكذا فتلاحظوا انه الكيرف طالع نازل حوالي 12 مرة في سفر القضاء كل شوية تبتدي انه الشعب يبعد عن ربنا فتيجي ايام صعبة يتذلوا فيختار لهم واحد زي جدعون مثلا طول يقعد معاهم 40 سنة يرجعوا لربنا ويعقلوا الدنيا تمشي معاهم كويس يخيبوا تاني تمشي فترة يصرخوا لربنا يبعت قاضي وهكذا فهنا تلاحظوا كلمة ثم عاد بنو إسرائيل يعملون الشر الكلمة دي تقريبا متقالة 12 مرة في السفر ثم عاد يعني ايه تاني نعيد الحكاية تاني برضو ده يورينا ان احنا ايه كما كان هكذا يكون بصراحة اللي بيتقال ده بيتقال علينا برضو احنا ساعات نمشي شوية مع ربنا ونبعد شوية وبعدين نرجع شوية و... وغالبا ما بنرجعش غير لما بناخد قلم كده او يدخل قاضي حد يفوقنا كده وبعدين نرجع ننام في الخط وهكذا ثم عاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب فدفعهم الرب ليد الفلسطينيين أربعين سنة خلي بالكم من كلمة عيني الرب احنا مش شايفينه بس هو شايفنا في الوقت اللي لما بنبعد عن ربنا هو عينه ما بتبطلش هو عينه علينا أشرار أو أبرار ماشيين معاه أو مش ماشيين معاه بيفضل ربنا عينيه علينا إنما المشكلة إن إحنا لما بنبعد مش بنشوف بيبقى ربنا بيبارك وبيستر وبيعمل حاجات كتيرة قوي وإحنا بناخدش بالنا مرة واحد بيقول لي أنا قعدت خمسين سنة فاكر إن كل حاجة ماشية طبيعي من غير ما أفكر خالص إن ربنا وراه عيال وصحة وفلوس ونجاح وبزنس وشغل و... وبعدين لما ابتديت اتخبط في الحاجات دي اكتشفت ان كل اللي فات ده كان فضل من ربنا وكان عطايا من ربنا وما كانش مقصر معايا مع اني كنت مقصر معاه لكن اول مرة اخد بالي انه ده من عنده انا كنت معتبر ده العادي ده اللي انا بعمله ناس كتيرة فاكرة كده انه العادي ان الدنيا تمشي بس لما بتمشي ده ربنا ربنا اللي ممشيها واللي انت معتبره عادي ده ده نعمة من ربنا بدليل لما بتتحرم منها ولا بتقل شوية بتكتشف انه لا ده ممكن ما تبقاش موجودة الحكاية ثم عاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب فدفعهم الرد اليد الرب اليد الفلسطينيين أربعين سنة دفعهم الرب مش قسوة من ربنا ولا حاجة هي محاولة من ربنا أنه يرجع ناسه ليه ساعات ربنا يدفعنا ليد متعبة شوية يد مشاكل يد تجارب يد ضيقات يد أمراض يدفعنا دفعة كده إنما هو بيعمل كده عشان نتوب وبيعمل كده عشان نرجع زي ما هنشوف وفي الآخر الأيام الصعبة دي تبقى أحلى أيام ويقول وكان رجل من صرعة من عشيرة الدانيين دانيين يعني من سبط دان دان ده واحد من ال 12 سبط اسمه منوح وامرأته عاقر لم تلد فتراءى ملاك الرب للمرأة وقال لها ها أنت عاقر لم تلدي ولكنك تحبلين وتلدين ابنا في مبدأ مهم في العهد القديم أن كلمة ملاك الرب عادة بتكون إشارة للمسيح نفسه بدليل إيه؟ أنه بعد شوية لما بيتكلم بيتكلم بسل... بسلطة بيتكلم بلغة ربنا يعني أنا ربنا أنا هعمل وهسوي وبيقبل الذبيحة لنفسه بعد شوية لما نسمع الحكاية وليه بيقولوها ملاك الرب لأن ما كانوش لسه مستوعبين أن ربنا ممكن يتشاف فاللي يجي من ناحية ربنا اسمه ملاك الرب وكلمة ملاك يعني مرسل كلمة ملاك يعني مرسل فالمسيح مرسل إلينا من قبل الرب هو قال كما أرسلني الآب أرسلكم فالمسيح هو جالنا من قبل الآب عشان نشوفه فكلمة ملاك الرب إشارة للمسيح نفسه وهنا بيقول لها ها أنت عاقل لم تلدي هتحبلي وتولدي دي ست غلبانة طيبة ست مرات منوح دي ودي هتبقى أم شمشون بعد كده عشان تبقوا فاهمين القصة الست دي ست طيبة ما بتخلفش جالها ربنا يسوع فجأة وقال لها إيه هيبقى عندك عيال ولد والآن فاحذري ولا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا برضه هنا إشارة مهمة أن الخمر غير المسكر في الكتاب لأن الخمر كان عصير العنب قبل ما يخمر عشان كده يسوع عمل خمر غير مسكر إنما كلمة مسكر يعني لما تعتق وبقى في نسبة ألك ممكن يسكر فهنا بيحذرها ولا الخمر العادي يشربه لأن ده نذير الرب ده هيبقى بتاع ربنا من يومه ولا حتى العنب العادي يشربه ولا تأكلي شيئا نجسا فإنك تحبلين وتلدين ابنا ولا يعلو موس رأسه يعني النذير ما كانش يحلق واخدين بالكم ما يقص الشعر ودي طبعا هتبقى مرتبطة بعد كده بقوة شمشون انه شعره علامة ندرب فملموس ما يجيش على راسه لأن الصبي يكون نذيرا لله من البطن طبعا في تأمل هنا في حتة الشعر دي ان ربنا يسوع قال شعور رؤوسكم جميعها محصاة بمعنى ايه ان نذير الرب كل افكاره في ربنا وعنده ثقة تامة ان ربنا شايله شيل وده ده سر قوته سر قوته ان ربنا عادة شعره بمعنى انه مطمن ان مفيش ولا صغيرة ولا كبيرة في حياته ماشية لوحدها دي سر قوة اي واحد انه يبقى مطمن ان ربنا هو المسؤول عنه مسؤولية كاملة الصبي يكون نذيرا لله من البطن وهو يبدأ يخلص إسرائيل من يد الفلسطينيين يبقى الولد ده ايه القصة بتاعته ده هو ده اللي هيخلص ده القاضي اللي جاي فهنا بيبشرها ربنا يسوع ان هيتولد ولد هو ده اللي هيبقى المخلص او القاضي من يد الفلسطينيين فدخلت المرأة وكلمت رجل الست دي بقى طيبة قوي هتعجبكم بقى راحت لجوزها تقول له ايه جاء الي رجل الله ومنظره كمنظر ملاك الرب مرهب جدا قالت له منظره مخيف مرهب جدا ولم اساله من اين هو ولا هو اخبرني عن اسمه هي اصلها خايفه من جوزها الظاهر صعيدي فهيحقق ايه الراجل ده اللي تقعدي معاه مش تقولي لنا اسمه ايه طيب وجاي منين فقالت له بص انا لا سالته ولا عرفت جاي منين ولا عرفت اسمه عشان بس ما تزعقش لم أسأله من أين هو ولا هو أخبرني عن اسمه وقال لي ها أنت تحبلين وتلدين ابنا والآن فلا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا لأن الصبي يكون نذيرا لله من البطن إلى يوم موت أول حاجة عاوز أقولها ربنا يسوع مش بعيد أبدا عن الناس البسطاء هنا الست دي ست بسيطة جدا وفي حالها وفي قرية وغلبانة وعاقر وراضية بحالها وربنا يسوع جاي يكلمها دايما ربنا قريب جدا للبسطاء أقرب جدا من العقلاء والحكماء اللي زي حالتنا البسطاء يشوفوا ربنا أكتر ويحسوا بيه أكتر ومنوح بقى عمل قصة بقى قلق الراجل قال ايه طب احنا دلوقتي ما فهمناش الولد ده لما يجي نعمل بيه ايه يعني ايه نذير الرب ما عندناش خبرة يعني هنربيه ازاي ده بتاع ربنا ده فقلق فصلى منوح إلى الرب وقال أسألك يا سيدي منوح بقى راح صلى أن يأتي أيضا إلينا رجل الله الذي أرسلته ويعلمنا ماذا نعمل للصبي الذي يولد شوفوا البساطة يعني كل اللي شغله لحسن نقصر هو هو فرح طبعا انه هيبقى عنده ولد وفرح ان ابنه هيبقى يعني مخلص شعبه انما كل اللي شغله لحسن ما نكونش قد المسؤوليه علمونا هنعمل ايه مع نذير الرب ده الطفل ده يربوه ازاي بتاع ربنا ده فصلى وقال له يا رب ممكن تيجي تاني او تبعت لنا اللي بعته يقول لنا نعمل ايه بالظبط ربنا مع البساطه دي قال له حاضر فسمع الله لصوت منوح فجاء ملاك الله أيضا إلى المرأة وهي جالسة في الحقل ومنوح رجلها ليس مع برضه الملاك جه للست يبدو أنها أبسط منه فإيه ربنا يسوع جه للست تاني هي بقى أول ما شافته عارفة أنها هتاخد لها كلمتين بعد شوية سابته بقى وجريت على جوزها قالت له تعالى احضر الحكاية فجاء ملاك الله أيضا إلى المرأة وهي جالسة في الحقل أول مرة كانت قاعدة فين غالبا في البيت دلوقتي في الحقل معناه أن ربنا ممكن يجي في أي مكان في أي وقت ومنوح رجلها ليس معه فأسرعت المرأة وركضت وأخبرت رجلها وقالت له هو ذا قد تراءى لي الرجل الذي جاء إلي ذلك اليوم فقام منوح وصار وراء امرأته وجاء إلى الرجل وقال له أأنت الرجل الذي تكلم مع المرأة فقال أنا هو فقال فقال منوح عند مجيء كلامك شوف هو مش متشكك شوف البساطة هو مش بيقول له هيحصل ولا مش هيحصل لا ده أحسن حتى من زكريا النبي قال له لما يحصل والست تحبل طيب هنعمل ايه بالظبط ماذا يكون حكم الصبي ومعاملته فقال ملاك الرب لمنوح من كل من كل ما قلت للمرأة فلتحتفظ يعني ايه ما انا قلت لمراتك هتاخد بالها من ايه وايه هو كانه عاوز يقول له لا خلي كلامك معايا الست ما بتح يعني ما بت... مش هتفهم يعني من كل ما يخرج من جفنة الخمر لا تأكل وخمرا ومسكرا لا تشرب وكل ناجس لا تأكل لتحذر من كل ما أوصيته قال انا مش طالب غير كده ان هي تاخد بالها بدل حبلة دي ما تشربش خالص عنب ولا اي نتاج للخمر واي حاجة نجسة حسب الشريعة ما موسى قبلهم عارفين الشريعة تبقى متحفظة جدا عشان ابنها ده هيبقى ايه هيبقى له رسالة بعد كده على فكرة الكلام ينطبق علينا في العهد الجديد كلنا نذير الرب لاننا كلنا فينا الروح القدس فقال منوح لملاك الرب هو كده ما أضافش عليه بس أكد له اللي حصل قبل كده دعنا نعوقك ونعمل لك جدي معسي صعيدة فعلا فإيه كرم طبعا فما يصحش يمشي فقال له ممكن نعطلك شويتين بس كده لقمة صغير هنطبخ لك معزة فقال ملاك الرب لمنوح ولو عوقتني لا آكل أنا مش بتاع أكل طبعا دي إشارة بقى أنه مش راجل عادي يعني من خبزك وإن عملت محرقة فللرب اصعدها يعني أنا لو أنت قدمت لي محرقة أنا هاخدها معايا واصعدها لأن منوح لم يعلم أنه ملاك الرب هو واضح أنه متجسد أو بشكل جسداني فهو مش قادر يتخيل أن ده بتاع ملاك الرب فقال منوح لملاك الرب ما اسمك حتى إذا جاء كلامك نكرمك يعني إيه عارفين معناه إيه عشان لما يجي يحكي مع مراته ما يقولهاش الجدع اللي جالنا ما يصحش ما يصحش فلازم يقولوا استاذ فلان يعني فلان بيه يعني فقال له اسمك ايه عشان لما تيجي سيرتك نقول اسمك ما يصحش ادبا يعني تأدبا واضح ان هم ناس بسطة جدا ومتواضعين وحاسس انه يعني كبير عليه وبسهولة جدا مصدقين القصة الست مصدقة والراجل مصدق وما عندهمش مشكلة وخايفين بس يأثروا فقال له ما اسمك حتى إذا جاء كلامك نكرمك فقال له ملاك الرب لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب هنا بانت بقى لأنه أشعية حل السؤال ده وقال يدعى اسمه عجيبا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام فكلمة اسمه عجيب دي دي لا تنطبق إلا على المسيح ليه لأنه كيف يكون له اسم وهو الله نفسه إلا بالتجسد سر العجب كله فإن الكلمة صار جسدا فصار له اسم فقال له ما تسألش عن اسمي اسمي عجيب مش هتقدر تستوعبه دلوقتي طبعا منوح ما فهرقش مع الراجل فأخذ منوح جدي المعزة والتقدمة وأصعدهما على الصخرة للرب هو جاب بقى المعزة وجاب طبخ بتاع ده الفطير بتاعهم ده وحطه على الصخرة قصادهم يبدو ان هم كانوا قاعدين في الحقل ففي حتة صخرة كده فعمل عملا عملا عجيبا ومنوح وامرأته ينظران قام ربنا يسوع عمل حاجة عجيبة ومنوح ومراته قاعدين وفاكرينه هياكل لعب ايه العمل العجيب اللي عمله دي بانت في قصص تانية في سفر القضاء ان يمد عصايته فالنار تطلع من الصخرة او يعمل ايده كده بس على الصخرة النار تطلع من الصخرة تاكل الذبيحة فاهمين ازاي فهو ايه ده العمل العجيب بقى انه بدل ما ياكل هم فاكرينه هيقعد بقى ياكل هو حط ايده او خبط الصخرة بعصاية طلعت نار فيقول فكان عند صعود اللهيب عن المذبح خلاص هو بيتعامل معاه ان ده مذبح ودي ذبيحة هو التاني حاطط له اكل ياكل أن ملاك الرب صعد في لهيب المسبح يعني المسيح طلع مع اللهيب واختفى في السماء ومنوح وامرأته ينظران فسقط على وجههما إلى الأرض ولم يعد ملاك الرب يتراءى لمنوح وامرأته حينئذ عرف منوح أنه ملاك الرب فهم أخيرا أن ده مش راجل عادي ومش بتاع أكل وشرب ده ربنا يسوع ظهر له فعلا فقال منوح لامرأته نموت موتا لأننا قد رأينا الله يبقى هنا هو اعترف أنه شاف ربنا بس هم حسب اعتقاد القديم من وقت موسى موسى لما زن على ربنا وقال له في مرة أرني مجدك قال له لا يراني الإنسان ويعيش كان يقصد ما تقدرش تشوفني في مجدي مجد ربنا اللي في السماء لا تحتمله العين البشرية إنما طلع اعتقاد عند كل اليهود اللي يشوف ربنا تبقى ساعته جت يبقى هيطب ساكت خلاص لكن ربنا يسوع بتجسده أخلى ذاته ترك مجده فبقى ممكن نشوفه ما يحصلناش حاجة لكن لازم نخلع هذا الجسد عشان نشوفه في مجده يعني مجده في السماء مش هينفع بالجسم التعبان ده إنما على الأرض يجي لنا على الأرض بشكل نقدر نشوفه فهو قال لها يبقى هنموت بدل شفنا ربنا يبقى هنموت احنا كده شفنا ربنا هي بقى واعية أو. فقالت له امرأته لو أراد الرب أن يميتنا لما أخذ من يدنا محرقة وتقدم يعني صح ياخد مننا المحرقة والتقدم وبعدين يموتنا يعني مش معقول يقبل مننا التقدمة وبعدين نموت لو كان هيموتنا ما كانش قبل مننا أو بمعنى تاني ما كنا متنا من أول لحظة ده احنا قاعدين نحكي معاه بقالنا ساعة ورحنا طبخنا الجدي وجبناه وحطيناه يبقى مش هنموت ولا حاجة هنا تلاحظوا يعني أنا بيعجبني في القصة دي قمة البساطة اتنين أبسط من بعض وبيتكلموا عن ربنا ومع ربنا بسذاجة شديدة وربنا فرحان بكده لو أراد الرب أن يميتنا لما أخذ من يدنا محرقة وتقدمة ولما أرانا كل هذه ولما كان في مثل هذا الوقت أسمعنا مثل هذه وما كانش قال لنا كده وهي كمان طبعا بتفكر إيه طب ما هنموت إزاي وأنا هجيب عيل إزاي مش هو قال لي هتجيبي عيل يبقى مش هينفع أموت فولدت المرأة ابنا ودعت اسمه شمشون فكبر الصبي وباركه الرب وابتدأ الروح الرب يحركه القصة البسيطة دي نطلع منها بكذا درس أولا ربنا بيجي بغير معاد ربنا ساعات يجي من غير ميعاد ممكن يجي لك في بيتك وممكن يجي لك في شغلك وربنا يجي بشكل أحيانا منظور بسيط لدرجة أن أنت ما ممكن ما تميزوش يعني فاكرين حكاية الأنبا بشوي لما كان بيشوف المسيح والرهبان زنوا عليه قالوا له ما تخللنا ربنا يجي لنا زي ما بيجي لك كده ونشوفه فمرة ربنا يسوع ظهر له في قلايته قال له ممكن تدينا ميعاد عشان الرهبان يشوفوك زي ما أنا بشوفك قال له حاضر ده له ميعاد فقال للرهبان تلاميذه يا أولاد يا أباء ربنا يسوع هيجي اليوم ده في الجبل كله طبعا بكر وجري وهم طالعين في راجل عجوز واقف تحت الجبل كده بيقول لهم خدوني معاكم اشوف المسيح يقولوا له لا معلش مش احسن نتعطل جاء بشوي العجوز قال له خدني معاك قال له تعالى نعكز على بعض في نص السكه طلع العجوز ده هو ربنا فلما طلعوا الجبل كلهم قاعدين بقى بيصلوا مستنيين ربنا يسوع فأما بشوي بيقول لهم شفتوه ولا لسه يا بقى؟ قالوا لا لسه قال لهم صدقوني شفتوه قالوا لا ما شفناهوش قال لهم صدقوني شفتوه شفتوه بس ما عرفتوهوش شفتوه ما عرفتوهوش ليه لان انتم مستنيينه في مجده هو مش دايما يجي في مجده كان هو الراجل العجوز اللي قاعد تحت وعمال يقول لكم خدوني معاكم انتم مش عاوزين اول فكره بسيطه عاوزين نوصلها ان رؤيه الله ملهاش ميعاد وممكن تلاقيها في شخص بسيط أو, او مع اي شخص ممكن تبقى زيارة غير متوقعة في الحقل أو في البيت إنما المترقب ربنا هو اللي هيلقطها يعني أنت منتظرها ولا لا مترقبها ولا لا حاجة التانية البساطة كل ما كان الإنسان بسيط كل ما كانت عينيه تشوف بسهولة لكن بدون البساطة الواحد عينيه تبقى مقفولة على قد عشان كده ربنا يسوع يقول أخفيت عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال الطفل عينه تشوف أكتر من الكبير أو الإنسان الساذج البسيط أسهل يشوف ربنا في الطبيعة وفي الأحداث وفي المشاكل وفي كل حاجة من الشخص التاني درس كمان إن لما منوح مراته قالت له ما كدبش هو صدقها بس كان عنده قلق عاوز اطمن اعمل ايه لحسن اغلط في حق ربنا فصلى وقال له يا رب ممكن تيجي تقول لنا تاني قام ربنا قال له حاضر اذا ممكن الواحد يصلي يقول له يا رب عرفني نفسك فهمني فين الحته اللي بنقولها مبارك انت يا رب علمني مبارك انت يا رب فهمني مبارك انت يا رب نور لي برك يعني انا مش عارف مش عارف امشي ازاي فانت فهمني وعرفني منوح لما صلى شاف المسيح إذا لما الواحد يصلي ويطلب يشوف ممكن يشوف بس يكون عنده استعداد وحرص انه عاوز يعمل اللي ربنا عاوزه مهما كلفه حاجة كمان ربنا يسوع طيب جدا لدرجة انه قبل اكرام منوح ومراته قالوا له دعنا نعوقك قال لهم بلاش قاموا مسكوا فيه فقعد قالوا له دعنا نعوقك ونعمل لك جدي معزة قال لهم لو عملته مش هاكل مش هينفع اكل قالوا له معلش ما فهموهاش طبعا في الاول مش هينفع اكل دي ايه بالظبط انما حتى لو ما فهموهاش هم دخلوا يعملوا الجدي المعزة خلاص سابهم يعملوا الجدي بتفكرني بحكاية قريتها انه راهب بسيط كان مديله مسؤولية الباب في دير من الأديرة زمان ومن بسطته برضه كان ساعات يشوف المسيح في القلاية وهو بيصلي ساعات ربنا يسوع يبقى واقف وسطه ففي مرة هو بيصلي في الفجر كده ربنا يسوع بقى في القلاية واضح قصاد عينيه فكان فرحان جدا وبعدين باب الدير خبط وهو البواب فبقت حوسة عاوز يطلع يفتح وبعدين مش مش كل يوم مع المسيح يعني ف قام قال له بص يا رب يعني انت اكيد عاوزني افتح للناس دول وظايف بس انا كمان مش عاوزك تمشي فانا هطلب منك طلب خليك قاعد هروح بس افتح واعمل الواجب وارجع لك راح فتح الباب دخل الضيوف غسل رجليهم فطرهم كان لازم يعمل كده البواب كده خد له بتاع ساعة رجع لقى المسيح قاعد مستني الناس البسطة دول يقدروا على الحاجات دي لأن ربنا ما هو جه في الآخر وعاش وسطينا فمش بعيد اللي احنا بنحكيه احنا بنحكيه بيبان خيال انما ما هو المسيح في الاخر مش جه وعاش وسطينا على الارض عشان يقول انا بتاع البسطة وبتاع الغلابة وبتاع الناس الطيبين فمنوح لما بيقول له هعوقك شوية عطلك شوية وأصر سابه يعطل وراح طبخ ورجع لقى مستنى وبعدين خد الذبيحة في النار وطلع حاجة كمان رسالة كمان ان اللي يشوف ربنا مش يموت يعيش بمعنى ايه انه حياة منوح ومراته اتغيرت بعد المنظر ده بقى عندهم ابن وبقوا اصحاب رسالة وبقوا مركزين قوي في وصية ربنا وتغير اتجاههم دايما اللي يقرب من ربنا ويشوفه تتغير حياته تتغير اتجاهاته بدل ما كان هيموت يقولوا نموت لأننا رأينا الله لا ده احنا مش هنموت ده احنا مش هنعيش غير لما نشوف ربنا فبقت الحياة ليها طعم تاني بعد رؤية ربنا يبقى ملخص الكلام اللي عاوز يشوف ربنا هيشوفه في شخص عادي وبسيط ربنا ملوش معاد فتبقى مترقبه في أي وقت ثلاثة صدق انك ممكن تشوفه أربعة صلي عشان تشوفه خمسة اطلب اللي انت عاوزه لما تشوفه او لما تبقى حاسس قدامك لان ربنا ما بيتأخرش على ناسه اخيرا خليك قد اللقاء ده بمعنى ايه خليك عندك حرص منوح ومراته قول لنا نعمل ايه بالظبط عشان نتحفظ للهدية اللي انت جابها له يعني الواحد يصون العطية يعني اللي يشوفك يا رب ما يقدرش يعيش غير لما يشوفك يقول كده من رآه ثم احتمل ألا يراه شوف تعبير من رآه واحتمل ألا يراه فاللي بيشوف ربنا أو بيحبه بيحس أنه ما يقدرش يعيش بقى غيره ربنا قصاد عينه طول الوقت لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد آمين